بسم الله الرحمن الرحيم سبع هدايا من النبي الهدية الأولى أمرني بحب المساكين والدنو منهم لما يكون واحد أخ مسلم ملتزم راكب عربية شبح أو عيون ويبقى ماشي في الشارع ويشوف واحد كناس بسيط راجل مسلم ملتزم فيها إيه لما يقف بعربيته ويسلم عليه السلام عليكم ازيك يا أخي ربنا يعينك على أمر الدنيا والآخرة ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور سمعت الأولى طب اسمع الثانية أن أنظر إلى من هو إلى من هو دوني لو أنت راكب عربية مثلا 28 الحمد لله أنا أحسن من اللي راكب فيسبا واللي راكب فيسبا يحمد ربنا أحسن من اللي راكب عجلة واللي راكب عجلة أحسن من اللي ماشي على رجله واللي ماشي على رجله أحسن من اللي مالوش رجل مش تبقى راكب عربية 28 وتبص على واحد راكب عربية يمين وتقول آدي الناس اللي عايشة يا عم شوف عمرنا ما هنقد أبدا عليك الدنيا أكيد هتقد إن شاء الله كده دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع أما بقى الهدية إن انا الثالثة ما بسالش الناس حاجه لا يقدر عليها الا الله لو حصل لك ازمه ماديه لو حصل لك ازمه ماديه قبل ما تسال الناس اسال ربنا سبحانه وتعالى فقبل ما تطلب من الناس اطلب من مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى
طب اسمع الرابعة وان اصل الرحم وان ادبر ادبر لو سمعت الخمسة هتتبسط أوي الوصيه الخامسه والسادسه اظن الاثنين زي بعض وان اقول الحق وان كان مرا والا اخاف في الله لومه لائم الله إني تائب مستغفر ربا قد جئت نحوك سعيا أسعثر ربا قد جئت نحوك والسبعة دي بقى مهمة جدا وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ربا ربا ربا يا ربا
الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان سبع هدايا من النبي وذلك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا اللقاء الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه حيا للادي في سبع هدايا من النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحقيقة قبل ما نبدأ درسنا يا جماعة أذكر لما كنا بنحب نجمع آه، أي تبرعات لأي مسجد من المساجد سواء في مصر أو أي مركز من المراكز الإسلامية في آه، البلاد الأوروبية كنا حابب نحاول نبتكر أي أساليب لجمع هذه التبرعات يعني على سبيل المثال كنا مثلا نيجي مثلا رايحين في رمضان ويقولوا لنا مثلا المركز الاسلامي هنا محتاج مثلا مبلغ نص مليون دولار مثلا محتاجينه كقسط سنوي للمبلغ المدفوع في هذا المكان طب نجمع الفلوس ازاي كنا ندي درس وبعد الدرس آه، المفروض ان احنا بالليل هنتسحر فكنا نقول للي حاضرين مين عنده استعداد يسحرنا الليله دي فمثلا آه، ده يقول انا وده يقول انا ماشي عندك ساعات تسحرنا يقول لي ماشي طيب هتدفع كام اللي انت عايزه يعني مثلا 50 دولار ولا 100 دولار يقول 100 دولار خلاص نسحرك بايه ب 100 دولار وانت عندك استعداد وانت وانت طب خلاص كل واحد يعتبر نفسه انه سحرني ويحط المبلغ في خزانة المركز الإسلامي ويبقى في ميزان حسناته إن شاء الله. نيجي مثلا آه، نعمل مثلا أسلوب تاني. نجيب ساعة ونعرضها. مين يشتري الساعة دي ويحط فلوسها في آه، آه، مثلا صندوق المسجد؟ مثلا واحد يقول هشتريها هشتريها بكام مثلا ب 1000 جنيه مثلا او ب 10 دولار او ب 100 دولار اي حاجه يعني فياخد الساعه كذكرى منك ويحط المبلغ فين في صندوق المسجد او المركز الاسلامي طيب كان بياخدها ليه على سبيل الفكره انا واخدها من الشيخ فلان او من الداعيه فلان كذكرى يعني طيب وفي نفس الوقت بيحتسب المال اللي بيحطه في المسجد طيب تخيل لو ان الساعه دي جايه لك هديه خالصه مش هتدفع فيها ولا مليم جالك احد الدعاء قال لك الساعه دي هديه مني لك شيلها ذكرى تفرح ولا لا هتفرح طيب لو جايه لك بقى من الامام ابن تيميه مش من داعيه بقى من دعاه هذا العصر لا من شيخ الاسلام الامام ابن تيميه يزداد الفرح بقى طب اذا كانت الهديه من ابي بكر الصديق هتبقى يا سلام فبها ونعم طعيم طب واذا كانت من النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اه يبقى هي دي بقى ايه هي دي الامنيه اللي احنا بنتمناها هديه من النبي صلى الله عليه وسلم اللي نادي مش هتاخد هديه واحده بل سبع هدايا من النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب نقول الاول الهديه اغلى عندك ولا الوصيه اكيد الوصيه صح ولا لا؟ لو ان النبي قال لك العربيه دي هديه مثلا او خد الناقه دي هديه افضل ولا ان النبي يوصيك وصيه توصلك الجنه لا الوصيه اغلى فلذلك هنعيش مع سبع هدايا تتمثل في سبع وصايا اهداها النبي لاحد الصحابه ومن ثم لامه النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الوصيه ديت كانت وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه طبعا كلنا عارفين سيدنا ابي ذر الغفاري سيدنا ابو ذر الغفاري كان من قبيله اسمها غفار قبيله غفار دي يا جماعه كلها بلا استثناء كانوا قطاع طرق كلهم كانوا قطاع طرق ويشاء المولى عز وجل ان ربنا يكرم سيدنا ابو ذر ان يكون رابع واحد يسلم في امه النبي وفي روايه خامس واحد اسلم في امه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقل الامام الذهبي قول ابي ذر الغفاري انه قال كنت خامس خمسه في الاسلام كنت انا والنبي وثلاثه كمان هم الخمسه بس اللي كانوا موجودين وقد اسلموا لله جل وعلا فسيدنا ابو ذر له صف عظيم في دين الله سبحانه وتعالى وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى ابدا اصحابه النبي عليه السلام دائما يحب اصحابه ولا ينساهم ابدا هذكر لك بس موقف بسيط جدا من مواقف النبي مع سيدنا ابو ذر بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام في غزوه تبوك سيدنا ابو ذر خارج مع النبي عليه الصلاه والسلام غزوه تبوك كانوا بيسموها غزوه ايه يا جماعه غزوه العسره كانت غزوه شاقه جدا وشديده عليهم فالمهم سيدنا ابو ذر كان معاه بعير وفي يوم من في لحظه من اللحظات النبي قال لهم نستريح هنا شويه وبعدين نكمل المسيره الى الى تبوك وهم قاعدين بيستريحوا خلاص اذن النبي بالرحيل قال يلا بنينا ايه يلا بينا نقوم فقاموا مع النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو ذر جاي بيقوم البعير بتاعه خلاص لا يمكن يقوم فضل قاعد يمين شمال يحركه يخبط يلاز ما فيش مش هيقوم خلاص تاج طب يعمل ايه ابو ذر كان ممكن يقول لك انا معذور ما انا خرجت وانا اتاخرت انا لم اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظه واحده كل ما في الامر البعيد بتاعي مش عايز يقوم انا اعمل ايه اسيبه واروح بقى خلاص لا خد المخالب بتاعته الشيل بتاعته وراح حاططها فوق كتافه وايه وخدها ايه في الصحراء على رجليه رضي الله عنه وارضاه وسيدك النبي عليه الصلاه هو ماشي مع الصحابه كانوا كل شويه يقولوا ايه يا رسول الله كانوا كام الف يا جماعه كانوا 30000 30000 والنبي عارفهم كلهم ومش ناسي ولا واحد منهم فكانوا يقولون يا رسول الله فلان تخلف عنا فيقول دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يكن غير ذلك فقد اراحكم الله منه يا سلام شوف فجم فجاه قالوا ايه يا رسول الله لقد تخلف ابو ذر قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله عز وجل منه ويشاء المولى عز وجل سيدنا أبو ذر خد الطريق ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل من بعيد ما حدش عارفه ليه التراب مغرق وشه وراسه ولحيته وجسمه كله حدش شايفه خالص فقالوا رجل مقبل علينا يا رسول الله سيدك النبي ما ينساش أصحابه أبدا صلى الله عليه وسلم فماذا قال قال أبو ذر جاي من بعيد ومتغطى تراب فقال كن أبا ذر كن أبا ذر فقالوا هو أبو ذر يا رسول الله فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو ذر بقى صاحب هذه الوصايا التي سمعها من النبي هو الذي يحكي لنا هذه الوصايا أو هذه الهدايا إن صح القول حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن أبا ذر رضي الله عنه وارضاه قال أوصاني خليلي بسبع يا سلام حط بقى كده إيه 7000 خط تحت كلمة خليلي شوف قد ايه حبهم للنبي عليه السلام اوصاني خليلي بسبع ايه هم السبع حاجات هنقولهم ونبتدي نشرح فيهم ان شاء الله واحده واحده قال امرني بحب المساكين والدنو منهم امرني بحب المساكين وايه وان انا اقرب من المساكين وامرني ان انظر الى من هو دوني طبعا ده في امور ايه الدنيا وامرني الا اسال احدا شيئا وان اصل الرحم وان ادبرت وان اقول الحق وان كان مرا والا اخاف في الله لومه لائم وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت عرش الرحمن جل جلاله يا سلام نبدأ بقى نفصص السبعة ونشوف الوصايا الجميلة التي أوصى النبي بها أبا ذر وبالتالي أوصى بها الأمة من بعد أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أول وصية يا جماعة أمرني بحب المساكين والدنو منهم خد بالك من حاجة ليه النبي خلى دي أول وصية طب ما كان ممكن يقول له من الأول خالص أمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أصل الرحم وأن أفعل كذا وكذا قال لك لا قال لك الإنسان لما يتعود على التواضع وخفض الجناح للناس وان هو يكون انسان لين هين رحيم ودود لما يتعود على هذه الصفات الجميله يستطيع ان يتحمل وان يفعل ما بعد ذلك يعني لو جيت لانسان تقول له مثلا لو انسان متكبر وجيت تقول له تعالى نصلي لو لم يتخلص من الكبر مش هيعرف يصلي ليه هتلاقيه هو بيركع بيركع وهو يعني مش مش مش مبسوط يعني وهو ساجد يبقى يعني مخنوق اخر خنقه انما لما تعودوا الاول التواضع واللين وخفض الجناح والرحمه تيجي هو بيركع تحس ان هو بيركع كده بقلبه قبل ايه قبل جسمه وهو بيسجد تلاقي قلبه سجد على الارض قبل ان تسجد جبهته وانفه فالنبي بدا بالحته دي بدا بحته ايه انه يعوده ايه التواضع من تواضع لله رفعه الله وقد قال جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا يبقى المسألة ايه تنزل تحت تطلع تطلع فوق طيب يبقى امرني بحب المساكين ومش كده وبس ما انا ممكن احب المساكين لكن ما اقربش يجي اي واحد منهم يقرب مني اللي وبعت او مش عايز يقعد معاهم او يأنف ان ياكل معاهم او ما يكلمهمش او ما يزهمش لا ده قال له لا بحب المساكين ومش كده وبس لازم تحول الحب دوت الى الى عمل امرني بحب المساكين والدنو منهم لان النبي شوف بقى من رحمه ربنا من كمال رحمه الله لو كان النبي امره بحب الاغنياء والدنو منهم هو معنى كده النبي ما كانش يحب الاغنياء طبعا لا مش ده المقصود اصل حب الاغنياء متاصل في طبع الانسان بمعنى ان الانسان طبيعي طبيعته بيحب دايما الانسان اللي مش محتاج له صح ولا لا يقول لك انا فلان ده انا احب اتودد اليه ليه لانه مش محتاجني في حاجه بل بالعكس ممكن ينفعني وممكن العلاقه بتاعتي بينه وبينه فيما بعد تعود عليها بالنفع في اي مصلحه في اي حاجه انما الفقير هيعود عليها نفعه بايه ولا حاجه اه ولذلك يبقى قلقان جدا لو واحد فقير قرب منه ويقول له لو سمحت بس طلب صغير اه هيطلب فلوس مع ان الفقير ممكن ما يكونش هيطلب فلوس ممكن يكون بس هيساله سؤال ممكن هيطلب منه اي معلومه فاهم ازاي لكن مجرد ما بيقول له انا عايز اه هيطلب فلوس يقلق بقى انما لو واحد غني اطلب تحت امر حضرتك ليه هتطلب النهارده هطلب بكره اه هي المساله كده فالنبي عليه السلام ما كانش بيكره الاغنياء بالعكس النبي عاش الفقر وعاش الغنى بل ان النبي عليه السلام كان يقول وان كان الحديث فيه ضعف نعم المال الصالح للرجل الصالح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا لا يامر الناس بان يعتزلوا الدنيا النبي لم يعتزل الدنيا واحنا اتكلمنا في المسجد ده في درس المعادله الصعبه ان النبي ما امرناش ان احنا نترك الدنيا بالعكس اجمع وخليك غني ومعاك احسن عربيه واحسن فيلا ومعاك فلوس بالملايين بس بشرطين تشكر ربنا وتخرج حق الفقراء من هذا من هذا المال انما النبي اوصى بالمساله دي ليه لان الفقراء في الغالب حقهم مهضوم وفي الغالب الناس ما بتسالش عنهم فالنبي من كمال وتمام رحمته صلى الله عليه وسلم قال لك الناس اللي مش واخدين حقهم واللي مش هياخدوا حقهم بعد كده انا بوصي بيهم عشان الناس تاخد بالها منهم بفضل الله يبقى امرني بحب المساكين والدنو منهم ولذلك كان من دعاء النبي يا سلام دعاء جميل جدا حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح النبي كان يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم احيني مسكينا خد بالك وامتني مسكينا ومش كده وبس واحشرني يعني يوم القيامة في زمرة المساكين ولذلك لما تجمع بين الأحاديث وكل الأحاديث بفضل الله تفسر بعضها بعضا فحديث رواية الترمذي بسند صحيح لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فأدخل الجنة ومعي فقراء المهاجرين فقراء ايه المهاجرين وفي رواية فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بايه بخمسمائة عام يبقى النبي يدخل وأول من يدخل مع النبي أول زمرة معيه مع الأمم مين فقراء المهاجرين ليه لأن ده قلبه انكسر في الدنيا ما لقاش النعيم بتاع الدنيا الدنيا لم لم يأتي منها أي شيء فحرم من الدنيا فيعوض في الآخرة من يدخل قبل الأغنياء ب 500 عام وإحنا وضحنا في الدرس بتاع المعادلة الصعبة وضحنا إن مش معنى إن الفقير ممكن يدخل الجنة قبل الغني المؤمن ب 500 عام مش معنى كده إن منزلته في الجنة تبقى أحسن من منزلة الغني الفقير هيخش الجنة مثلا قبل الغني ب 500 عام هيبقى في درجه معينه ممكن الغني يخش بعديه ب 500 عام ويبقى اعلى منه ب 50 درجه ما بين الدرجتين مسيره 100 عام ليه لان هذا رجل غني انفق المال في سبيل الله وتصدق على الفقراء وجبر كسر المساكين واليتامى والارامل وبنى المساجد والمدارس وعمل خير كتير جدا كل ما في الامر هو تاخر دخوله الجنه عشان يسال من اين لك هذا فيما انفقت ومن اين اتيت به فبذلك لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسال عن اربع من بينها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما وفيما انفقه بس عشان يتسال عن كل ده ممكن يتاخر المده دي لكن لما يدخل الجنه يبقى في اعلى عليين بفضل الله سبحانه وتعالى فكان من دعاء النبي اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين يا سلام لان كمان القرب من المساكين يا جماعه يرق القلب ليه احوالهم تبكي احوال المساكين تبكي لما تقعد مع انسان فقير او مسكين تحس ان سيرتهم تخلي الانسان قلبه بيرق تحس ان الدنيا فيها ناس كتيره جدا مساكين يخليك ترضى بحالك لو انت مش راضي بحالك مثلا مرتبك الشهر قد ايه 1000 جنيه وحاسس ان انت حالتك يعني الاقتصاديه تعبان على الاخر لما تشوف واحد يعني مسكين بياخد معاش 50 جنيه او 60 جنيه تقول يا سبحان الله ده عايش ازاي ده تبتدي قلبك يرق على هذا الانسان في نفس الوقت تحس ان انت بفضل الله ربنا اعطاك من النعم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله وكمان من ضمن ده كله ان انت لما تقترب من المساكين تدخل عليهم السعاده لما واحد فقير يلاقي واحد غني جاي بيسلم عليه وبيقعد معاه بيقول له يا اخي انا بحب القعده معاك تحس ان هو ايه ان هو مش كم مهمل في المجتمع ان هو مش انسان ملوش لازمه في المجتمع لا ده الناس بتحبني اهو الحمد لله راجل غني ورغم ذلك بيحبني راجل منصبه عالي ورغم ذلك بيسلم عليا وبيعزني ولذلك احنا تكلمنا في احد الدروس في مسجد العزيز اظن تكلمنا عن حته فيها ايه لما يكون واحد اخ مسلم ملتزم راكب عربيه شبح او عيون ويبقى ماشي في الشارع ويشوف واحد كناس بسيط راجل مسلم ملتزم بيكنس في الشارع وكلنا نشارك في صناعه الحياه الكناس ده بيشارك في صناعه الحياه لولا ان هو بيكنس لك الشارع انت ما كنتش هتعرف تعيش في نظافه ابدا فيها ايه لما يقف بعربيته ويسلم عليه السلام عليكم ازيك يا اخي ربنا يعينك على امر الدنيا والاخره يا سلام يحس قد ايه ان الدنيا كلها مش رضاه لا ده الناس كلها بتحب بعض والحمد لله ما فيش فرق بيني وبين الغني ده الا ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ببعض المال وما ابتلانيش بهذا المال ابتلاني بشيء تاني خالص وفي النهايه الدنيا كلها دار ابتلاء وامتحان انا ساسال عن حياتي وهو سيسال عن حياتي وفي النهايه ربنا يجمعنا جميعا ان شاء الله في الجنه بس ولذلك سبحان الله لو تفتكر في حديث سيدنا ابو هريره حديث في الصحيح سيدنا ابو هريره بيقول لك كنت يعني كان بيصرع في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام من شده الجوع وفي يوم من الايام لما النبي خدوا البيت وشربوا اللبن لو تفتكر القصه يومها النبي قال له ايه قال يا ابو هريره لما النبي لقى عنده قدح من اللبن كده سابته امراه من الانصار في البيت عنده فقال يا ابا هريره ادعوا لي اهل الصفه خد بالك من لفظ الحديث ادعوا لي ايه أهل الصفة أهل الصفة دول يا جماعة أضياف الإسلام أضياف الإسلام كانوا حوالي 70 واحد أو 80 واحد كانوا كلهم فقراء جدا ليس لهم أي مصدر للرزق كان النبي مخليهم عايشين في الصفة بتاعة المسجد وكان لما يجي له أي هدية كان يقاسمهم فيها وكان إذا جاءته الصدقة دفعها إليهم كلها لأن النبي لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لما النبي قال له ادعوا لي أهل الصفة ليه ما قالوش ادعوا لي أبا بكر أو عمر أو عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف أو أي واحد من الصحابة الأغنياء لا قال له ادعوا لي أهل الصفة ليه؟ لأنهم مساكين فقراء ما عندهمش حاجة خالص فبالتالي لما النبي يدخل عليهم السعادة هيبقى لها إيه؟ وقع كبير في أنفسهم ولها قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى وسيدك النبي عليه السلام والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن كان يقول أحب العباد إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم يا سلام أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا ومن مشي مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام فين يا جماعة على الصراط ربنا يثبت اقدامنا اقدامكم يا رب ختم النبي الكلام ده كله بايه قال وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل يعني بعد ما تعمل الخير ده كله اوعى تمن على حد لانك لو منيت على حد هتفسد العمل اللي انت اللي انت عملته يبقى دي اول حاجه يبقى امرني بحب المساكين والدنو منهم عشان كده يا جماعه انا اذكر في محاضره مهمه جدا كنت عاملها اسمها ابحث عن انسان ابحث عن انسان مساله مهمه جدا ان انت النهارده تحاول بقدر الامكان ان انت تدخل السعاده على الفقراء والمساكين واليتامى والارامل يا ريت تتعرف على اليتامى يا ريت تتعرف على الفقراء والمساكين الناس دول يا جماعه ليهم دوله يوم القيامه الكلام ده مش مبالغه لهم دوله يوم القيامه يوم القيامة لما يجي الفقير أو المسكين أو اليتيم دوت يدخلوا الجنة إن شاء الله لو كانوا من أهل الجنة وإذا بالرحمن جل جلاله يقول لهم أو يقول للفقير أو المسكين ارجع فمن أطعمك في طعمة أو كساك في كسوة أو سقاك في شربة فخذ بيديه وأدخله الجنة فأنا أولى بك منهم هو أكرمك في الدنيا أنا أكرمك أنت وهو في الآخرة سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة أمرني بحب المساكين وخد بالك ما قالش إيه ما قالش أمرني بالعطف على المساكين ما أنا ممكن أعطف على المساكين وأنا ما بحبهمش صح ولا لا لا ده أمرني بإن أنا أحبهم بجد من قلبي إن أنا أحب الناس الفقراء الناس المساكين الناس اللي مش لاقيين دولت ولذلك نصيحتي حاول تتعرف عليهم عشان يوم القيامة لو لقيت نفسك في كروبات يوم القيامة تيجي تلاقي فقير أو مسكين أو يتيم شافك في الدنيا وانت بتحسن اليه ياخدك من ايدك ويدخلك الجنة وهو ده الرزق من حيث لا تحتسب في الاخرة الرزق من حيث لا تحتسب في الدنيا لو انت مرتبك 500 جنيه مثلا ورايح تقبض المرتب الشهري فجأة لقيت الراجل الصراف بيقول لك انت مرتبك 500 جنيه والمدير صرف لك مكافأة 200 جنيه ال 200 جنيه رغم انها اقل من 500 جنيه لكن هي اغلى عندك من 500 لان ال 500 انت عامل حسابك رايح تقبضها انما ال 200 ما كنتش عامل حسابها فبالتالي ديت الرزق من حيث لا تحتسب بيبقى ليه فرحه انت يوم القيامه عامل حسابك ان انت عملت اعمال معينه ربما تنجيك وربما لا تنجيك لكن انت في يوم من الايام احسنت لمسكين او يتيم او ارمله او فقير وانت مش عامل حسابك يا ترى الموضوع ده قبل ولا ما قبلش تيجي يوم القيامه تلاقيه واخد بايدك ومدخلك الجنه فهو ده الرزق من حيث لا تحتسب يبقى اول حاجه امرني بحب المساكين والدنو منهم قرب من المساكين ثاني حاجه وامرني ان انظر الى من هو دوني شوف ترتيب الحديث ترتيب عجيب جدا جدا امرني ان انظر الى من هو دوني طب اشمعنى دي جت بعد ليه قال لك لان انت فعلا لما تقرب من المساكين والفقراء هتلاقي نفسك راضي بحالك تماما صح ولا لا لو انت راجل مرتبك زي ما قلت لك 1000 جنيه وتلاقي واحد فقير يا دوب عايش على معاش 50 جنيه او 100 جنيه تقول سبحان الله والله ده احنا في نعمه ما عرفناش قدرها الا لما شفنا الناس دي سبحان الله اذكر يا جماعه الكلام ده يمكن ذكرته في شريط ابحث عن انسان وكانت من المواقف اللي اثرت في حياتي الواحد اذكر كنت في السعوديه في عمره وكان قابلني رجل ربنا يحفظه ويوسع عليه راجل ملياردير فلما نزلنا مصر يعني كنت بقدم محاضره في ابروي المدينه وهو قابلني هناك وبيسالني بعض الاسئله فبيقول لي انا عندي بعض الحاجات عايز اوزعها بس لما انزل مصر قلت له اتفضل لما تنزل اتصل عليا فاتصل عليا فقال لي عايز ابعت لك 100 بطانيه نوزعها على الفقراء قلت له ابعتها فبعت رحنا نوزع الحاجه شاء المولى عز وجل والله يا جماعه كان في عشش كده موجوده قدام آه سور القطر بتاع حلوان عشش بسيطه جدا جدا معموله من الخشب وبعضها معمول من الطين والله العظيم يا جماعه ما انسى الموقف ده من المواقف اللي اثرت في حياتي جدا فوانا بخبط حاطط بقيت في العربيه مثلا 20 بطانيه ونروح نوزعهم نرجع ناخد غيرهم وهكذا فبخبط فلقيت ست كبيره جدا سنها اظن يدخل على 80 سنه ففتحت الباب كان الكلام ده في رمضان في الشتاء السلام عليكم يا حاجه عليكم السلام يا ابني قلت لها اتفضلي امي بطانيه بمجرد ما شافت البطانيه لقيت دموعها نزلت على خدها بطانيه إله ربنا يبارك لك ربنا يكرمك يا ابني والله يا ابني ما عندنا حاجة نتغطى بيها والله والله العظيم يا إخوة اقسم بالله العظيم أنا لقيت نفسي يعني في حالة ما يعلم بها ربنا قلت سبحان الله إيه ده الناس دي مين مين ما شافهاش الناس مش حاسة بيها ازاي انا وانا ماشي ازاي يهن لي عايش وانا قاعد باكل كباب وباكل احسن اكل وطرب ومش عارف ايه وجمبري وكابوريا واستاكوزا والناس دي مش لاقيه بطانيه ب 30 جنيه تتغطى بيها طول السنه قاعده كده يعني عياذا بالله تلتحف في السماء سبحان الله خبط على القشه اللي جنبها يطلع له راجل كبير جدا في السن برضه ورب الكعبه بيفتح بديله البطانيه ليه الدموع على خده كان منظر مؤثر جدا جدا جدا والله العظيم يا جماعه اقسم بالله العظيم انا طبعا بقيت اقول لهم ايه دول صاحب الحاجه انا مش صاحب الحاجه يعني سبحان الله والله العظيم هذا المنظر اثر في قلبي تاثير افضل من 100 خطبه اسمعها من اي داعيه وافضل من 100 مجلد اقراها فاهم ازاي؟ والسعاده اللي ربنا سكبها في قلب الواحد في اللحظه ديت اكتر من السعاده اللي ربنا سكبها في قلب الفقير والمسكين الاثنين دولت ابدا هما ما كانوش اسعد مني انا اللي كنت اسعد منهم لان هما كانوا سعداء ان هم ربنا اكرمهم بواحد ساق لهم بطانيه انما انا السعاده اللي كانت جوايا بان ربنا جعلنا سبب لادخال الفرحه على قلب مسلم وسيله صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم مش كده بقول لك اتعرف على الناس ديت اتعرف على الناس ديت وخش عليهم واعرفهم بفضل الله سبحانه وتعالى هتحس قد ايه ايمانياتك هتزداد وهتحس بفرحه والله العظيم احسن الى الناس تسعد انت لو دخلت البسمة على إنسان أنت اللي هتسعد لو خليت إنسان يفرح الفرحة هتدخل قلبك أنت قبل ما تدخل قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى لذلك النبي ثنى بالوصية الثانية وقال وأمرني أن أنظر إلى من هو الى من هو دوني سيدنا ابو ذر بيقول ايه وامرني ان انظر الى من هو دوني شيء طبيعي ان انت لما هتحب المساكين وتقرب منهم شيء طبيعي في امر الدنيا هتلاقي نفسك بتبص على ايه على اللي اقل منك لو انت راكب عربيه مثلا 28 تقول الحمد لله انا احسن من اللي راكب فيسبا واللي راكب فيسبا يحمد ربنا احسن من اللي راكب عجله واللي راكب عجله احسن من اللي ماشي على رجله واللي ماشي على رجله احسن من اللي ملوش رجل وهكذا فانت هتلاقي نفسك بتحمد ربنا وبتنظر الى من هو ايه الى من هو اسفل منك مش تبقى راكب عربيه 28 وتبص على واحد راكب عربيه 20 وتقول ادي الناس اللي عايشه يا عم شوف عمرنا ما هنقب ابدا عن وش الدنيا السيد هتقب ان شاء الله في الجنه ان شاء الله وبعدين الميزه بقى في عربيات الجنه غير عربيات الدنيا لا تحتاج لا صيانه ولا ميكانيكي ولا واحد يضحك عليك ولا اي حاجه هتقوم النيامه هتركب عربيه في الجنه لا محتاجه صيانه ولا بتقدم ولا حد هيشوفها غيرك انت يعني انت اول واحد يشوفها بفضل الله سبحانه وتعالى والعربيه تفضل جديده طول عمرك في الجنه كده بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا واياكم الجنه ولذلك سيدك سيدك صلى الله عليه وسلم يعطينا الوصيه الغاليه يقول ايه انظروا الى من هو اسفل منكم ليه فانه عسى الا تزدروا نعمه الله عليكم والله يا جماعه القناعه فعلا كنز لا يفنى ان الانسان يقتنع بحاله ويرضى ويسلم فيها ايه يعني لما تعيش حياتك البسيطه ديت يعني الحمد لله تاكل وتشرب وتنام ومبسوط وعايش ويعني سيبك بقى من متعه الدنيا مش معنى كده ان انا بقول لك ما تتمتعش بس بقول لو لم يتوفر لك اي متاع من متع الدنيا فالنعيم كله ينتظرك في جنه الرحمن لما كانوا بيدخلوا على الحسن البصري يقولوا له يا حسن يعني لقوه ما شاء الله اسبوع كامل يا جماعه الاكل اليومي بتاعه كل يوم ايه ملح وخبز خبز وملح فكانوا يقولون يا حسن يعني ايه الاسبوع ده بتاع الرجيم ولا ايه ولا بتاع التقشف فقال لهم انما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنه انا بعتبر الدنيا دي يا جماعه تصبيره لحد ما نخش الجنه ونلاقي الطير المشوي اللي يسقط بين ايدينا هي دي المسألة ان انت تنظر ان في جنة ان مش النعيم كله دنيا وبس ان مش النعيم كله في الايام اللي احنا عايشينها دي لا النعيم المقيم الخالد الذي لا ينقص ولا يقدر ابدا ابدا هو في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى وينادي مناد حينما تدخل الجنة وانت داخل الجنة تسمع نداء ده والحديث في الصحيحين ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يعني هتلاقي ما شاء الله في الجنة نعيم ما بينتهيش صحة ما فيهاش مرض آه ما شاء الله خلود فلا موت يعني حاجة نعيم كامل كامل كامل بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ده في أمر إيه؟ في أمر الدنيا أما في أمر الآخرة لا في أمر الآخرة لابد أن تنظر إلى من هو فوقك فلان ما شاء الله ختم 20 جزء من القرآن أنا أختم 30 جزء فلان ختم مش عارف 30 جزء وما شاء الله ختم وحفظ البخاري مثلا أنا أحفظ القرآن والبخاري ومسلم فلان ما شاء الله عمل كذا مش من أجل التباهي لا من أجل المسارعة إلى الخير ومن أجل أنت تتعلم عشان تدعو إلى الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني عشان تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا إيه في أمر الدين في أمر الدين لا تنظر إلى من هو فوقك ولذلك يقول أحد التابعين يقول والله ما سمعت بأحد أعبد لله مني إلا سابقته في نفس العبادة عمر ما سمعت أن حد تفوق علي في عبادة إلا وإيه حاولت أن أنا إيه أتفوق عليه وقيل عن أحد التابعين والله لو علم أن غدا يوم القيامة خد بالك ما استطاع أن يزيد في عبادته شيئا يعني الراجل ده من كتر ما هو ايه على اعلى درجه في العباده لو سمع ان بكره القيامه مش هيقدر يزود ولا ركعه ليه ما شاء الله ليل ونهار ما بين صيام وقيام و... وخشوع وما شاء الله واستغفار وقراءه قران حاجات يعني ما شاء الله ربنا يرزقنا اياكم يبقى تاني حاجه وامرني ان انظر الى من هو فوق تالت حاجه ودي مساله مهمه جدا يا جماعه وامرني الا اسال احدا شيئا شوف ترتيب الحديث عامل ازاي اول حاجه حب المساكين وقرب منهم لو حبيتهم وقربت منهم شيء طبيعي هتلاقي نفسك ايه تقول الحمد لله ده احنا بخير انا عمري ما هبص لحد فوقي ابدا اشوف الناس ده عايشه ازاي انا الحمد لله ربنا رازقني رزق واسع ده الله ملك الحمد بس احنا نعرف نشكر ربنا وصلت للحته ديت هتلاقي نفسك هنا ايه الدنيا في عينك بتصغر وتتضاءل وتلاقي الدنيا ملهاش اي قيمه في عينيك وبالتالي لا يمكن تروح تسال اي حد اي شيء من متاع الدنيا صح لا ولذلك تالت حاجه ايه وامرني الا اسال احدا شيئا سؤال الناس يا جماعه حرام ولا حلال ما هوش حرام لو انا طلبت من واحد مثلا انه يسلفني 100 جنيه حد ما ربنا يفرجها حرام ولا حلال حلال بس بشرط انا باخد عشان انا ما حلتيش ومحتاج المبلغ دوت وبطلبها من انسان اظن ان هو مش هيحرجني واظن ان هو هيستر عليا مش هيفضحني فامزق ويكون في نيتي في المقام الاول ان انا لازم ارد الفلوس ديت لصاحبها في الوقت اللي انا ايه حددته له مش هاخد الفلوس والسلف سلف لو رد خساره زي ما بيقولوا لا طيب يبقى مش حرام ان انا اسال الناس شيئا بس بشرطين دولت ان انا اكون ناوي ارد ثاني حاجه ان انا اكون محتاج للمال دوت الحاجه الثالثه الحاجه الثالثه ان انا ما اسالش الناس حاجه لا يقدر عليها الا الله بمعنى ما اجيش اقول لواحد تعالى احيي لي ابني اللي مات حرام الكلام ده انما اطلب منه ان هو يدفع لابني فلوس العمليه عقبال ما ربنا يفرج عليه اه ماشي حلال مفيش مشكله يقول صلى الله عليه وسلم في الوصيه الغاليه عند الترمذي بسند صحيح اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وشوف ربنا وصف الفقراء اللي عندهم يعني يعني اللي عندهم عفه شديده جدا وصفهم باجمل الاوصاف فقال جل وعلا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ايه سيماهم لا يسالون الناس الحافا ولذلك تذكروا لما راجل شحات دخل على هارون رشيد رحمه الله رحمه واسعه ان شاء الله نعمل لكم قريب ترجمه كامله لهارون رشيد ان هارون رشيد رضي الله عنه وارضاه ظلم في الاعلام ظلما بينا طلعوه في الاعلام عليه انه راجل حبيب ولما تلاقي واحد ماشي في الشارع وحوالين واحده من هنا واحده من هنا يقول لك اه ما شاء الله هارون الرشيد اهو فاهم ازاي؟ هارون الرشيد ما كانش كده ابدا رضي الله عنه وارضاه كان رجلا عابدا مره يروح يحج ومره يروح يجاهد في سبيل الله وكان رجلا عابدا صالحا فدخل عليه الرجل ده راجل فقير وراجل ايه؟ يعني بيشحت يعني فقال اعطني مما اعطاك الله فهارون الرشيد يعني بالبلد بتاعنا كده الله يسهلنا فقال ايه؟ قال اسال الله قال اسال الله عز وجل ايه؟ ان يرزقك فالراجل التاني وشه بقى كده ايه؟ جاب ازرق واحمر وقلان طيف قال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا يعني الصنف ده مش مع الصنف ده الاثنين دول ما لازم يكونوا موجودين مع بعض ولذلك كان النبي عليه السلام يحذر كل أصحابه وأمته من إن إحنا نسأل أي حد أي حاجة إلا إذا كنا في احتياج ليها زي ما قلنا قبل كده وكان النبي يحض المسلمين على القناعة الدنيا من فاتة مش مستاهلة إن أنت تذل نفسك وتهريق ماء وجهك للناس خد بالك مسألة مهمة جدا أنت وأنت رايح تسأل الناس أنت بتبقى في غاية الخجل تبقى قاعد مكسوف وحضرتك وسيادتك وربنا يخليك البيت كبير والبيت وسطان والبيت صغير وتقعد بقى تثنى عليه وتجيب له كلمات الثناء اللي في اللغه كلها لحد ما ايه في الاخر هتكون هتصرف منه مثلا 5 جنيه طب هو مستاهل كل دي فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه بيقول لك والحديث في البخاري ومسلم ليس الغنى عن كثره العرض العرض اللي هو المال ولكن الغنى غنى النفس اي أيوة والله العظيم شفنا الكلام ده بعينينا فهي المساله فعلا المساله مساله غنى القلب ان القلب يكون حاسس بغنى ولذلك يقول لك فلان ده مش فقير بس ما شاء الله عفيف وعنده قناعه وعنده غنى نفس لا لا لا لا ده لا يمكن يسال اي حد ابدا وحتى لو جيت تعطيه ويقول له اتفضل يقول الحمد لله مستوره ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس والنبي يقول لك بقى اللي عايز يفلح بقى دنيا واخره شوف بقى الفلاح فين قد افلح من اسلم يعني من استسلم قلبا وقالبا لله وكان رزقه كفافا يا دوب يقضي وما يفطش طب ما ممكن يتبطل بقى يقول لك طب ليه يا رب ليه اشمعنى انا ما الناس كلها عايشه لا وقنعه الله بما اتاه يا سلام يبقى قد افلح اللي يجمع ثلاث حاجات دول اسلم لله سبحانه وتعالى رزقه كان كفافا قنعه الله عز وجل بما اتاه لكن مغبه السؤال بقى يا جماعه من غير حاجه واحد معاه فلوس ورغم ذلك راح يسال بعض الناس تشوفها كده تلاقي مثلا على سبيل المثال خصوصا في عيد الاضحى بعض الناس يعني الاغنياء اصحاب القلوب الرحيمه بيذبح يجيب عجل اثنين ثلاثه ويذبح ويطعم الفقراء العجب في الموضوع انك تجد ان كتير من اللي بيجي ياخده اغنياء سبحان الله مع انه مش محتاج لكن يقول لك مش خساره دي هديه ورايح واخد سبحان الله تشوف في عهد النبي عليه السلام سيدنا ابو هريره كان يقول كنا نعطل الصدقه ويضعها احدنا على جانب الطريق على منديل فياتي الفقير فيلاقي صدقه مفرقه يعني ايه محطوط مثلا 100 دينار 100 دينار ايه مفكوكه كده عمله فيقول والله انا محتاج دينار او اثنين يقوم واخد الاثنين وماشي الثاني يقول لا والله ده انا عندي زوجه او اثنين او كام عيل فمحتاج اربع دنانير وياخد اربع دنانير ويمشي الثالث يقول لا الحمد لله انا عندي ما يكفيني مش هاخد حاجه خالص ويمشي والرابع يقول لا انا عندي ست اولاد وثلاث زوجات ومش عارف ايه يقوم واخد ايه ست دنانير مثلا يعني سبحان الله كل واحد ياتي وياخذ ما يحتاج اليه ويترك الباب طيب بالله عليك لو المنديل ده اتحط في الزمن بتاعنا ها الله اكبر اللي سبق قال النبي هو اول واحد يشوف المنديل هو ما حدش يشوف المنديل بعد كده مش مش اللي فوق المنديل مش هيشوف حتى المنديل نفسه سبحان الله كان عندهم عفه شوف بقى اللي بيسال بقى من غير حاجه شوف اخرته ايه النبي عليه يقول ايه حديث البخاري ومسلم لا تزال المساله باحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعه لحم حديث ثاني عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس تكثرا يعني معاه فلوس بس بيسأله عشان ايه يزود يزود ايه الفلوس اللي عنده من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستكفر أو ليستقل اللي هو عايزه هو في النهاية بياخد إيه بيجمع ضمره ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه طيب آخر حديث يقول صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن من أصابته فاقة يعني فقر فأنزلها بالناس لم تسد فاقته لم تسد إيه فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل لو حصل لك أزمة مادية لو حصل لك أزمة مادية قبل ما تسأل الناس اسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني بدل ما تخبط على باب فلان وفلان وفلان وفلان الله يبارك فيك ده أنا ضاع مني ال 100000 جنيه اللي أنا كنت عامل بيها مشروع كذا أو اتنصب عليا فاجمعوا لي فلوس قبل ما تسأل الناس قم بالليل وصلي لله صلاة الحاجة واطلب من مالك الملك ومالك الملوك جل جلاله اللي هو أصلا بيقول لك من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح في التلت الأخير من الليل لمدة ثلاث ساعات على الأقل مالك الملك وملك الملوك جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا وينادي على عباده اللي محتاج حاجة يطلب فقبل ما تطلب من الناس اطلب من مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى النبي عليه السلام عشان يشجع الصحابة والأمة ان ما يسألوش حد حاجة قال لك لو ما سألتش حد حاجة أنا أضمن لك الجنة إيه رأيك حديث رواه أبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الأمة بناء على ذلك على إيه؟ على العمل والكسب الحلال شوف صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي إلى الجبل فيحتطب فيشتري فيبيع فيشتري ويأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه يا سلام ويقول كما عند البخاري كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده داود عليه السلام كان لا يأكل إلا, إلا من عمل يده ويقول كما عند مسلم كان زكريا عليه السلام كان نجارا وبلاش ده كله حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي كان بيعمل ايه يا جماعه قبل قبل البعثه كان يرعى الغنم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم بل ويقول وما من نبي إلا وقد رعى الغنم إنما أصلا كان يرعى الغنم وكان يعمل في التجارة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يجي له في يوم من الأيام يا جماعة يجي له في يوم من الأيام سيدنا حكيم ابن حزام والحديث في البخاري ومسلم يقول حكيم بن حزام طبعا كلكم عارفين قصة سيدنا حكيم حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام بيقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثلاث مرات ده دليل على ايه النبي عمره ما كان يرد حد ابدا يا جماعه عمره كان لا يعرف كلمه لا ابدا صلى الله عليه وسلم لدرجه ان واحد جاله مره بيقول له اعطني يا محمد من مال الله الذي اعطاك فماذا صنع النبي اعطاه غنما بين جبلين شوف بقى غنم قد ايه غنم بين جبلين فعاد الرجل الى قبيلته وقال يا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا يعني من لا يخشى الفقر أبدا فأسلموا جميعا بفضل الله عز وجل فالمهم فحكيم بن حزام سأل النبي مرة واثنين وثلاثة فأعطاه ثم أراد النبي أن يعطيه درسا بقى درس جميل جدا قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس يعني بعزة نفس كده بورك له فيه لما تاخد المال من غير ما تطلبه لو هو حد اداهولك ما ياخده انت ما حدش اداهولك ما تطلبوش فمن اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع صح تجد مثلا على سبيل المثال الانسان اللي واقف في الشارع عمال بيشحت لو فضل الناس يديله فلوس 24 ساعه ما تشبعش صح لا تجد عنده ايه نهم ليه المال بيجيله بسهوله هو عايز بقى على طول فلوس ايه تفضل جايه وكان كالذي ياكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى سيدنا حكيم خد الدرس يا جماعه وطبقه اعلى تطبيق في الدنيا وكل الصحابه كده الحقيقه كان اي واحد من الصحابه كان ياخد الدرس من النبي يطبقه بحذافيره سيدنا حكيم وصل لمرحله ان هو قال ايه قال اعاهدك يا رسول الله الا اسال الناس شيئا فكان سيدنا ابو بكر بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام يعطي سيدنا حكيم من الفيء الذي ياتي للمسلمين فيرفض يقول له مش عايز طب ده نصيبك مش عايز رغم انه نصيبه وحقه ما كانش ما كانش ايه ما كانش ياخده مات سيدنا ابو بكر وجاي سيدنا عمر ده ايه امير المؤمنين يعطي حكيم من الفيء فيرفض فكان عمر بن الخطاب يقول اشهدكم يا معشر المسلمين اني اعطي حكيم بن حزام حقه من هذا الفيء فيأبى علي يقول راوي الحديث فمات حكيم بن حزام حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا يا سلام رغم أنه هو الوحيد اللي رفض ياخد من الفيء ما رضيش ياخد حقه ابدا من بيت مال المسلمين ورغم ذلك لما مات كان اغنى واحد في قريش ولما ترجع بالذاكره معايا سيدنا حكيم بن حزام في اخر ايامه لو تفتكر طبعا هو كان صديق حبيب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم آه، قبل البعثه فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل ان حكيم بن حزام كان كل الناس متوقع ان هو ايه يكون اول من اسلم للاسف شديد اتاخر اسلام سيدنا حكيم 21 سنه لم يسلم حكيم الا في عام الفتح لما اسلم عمل ايه قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اعاهدك انني ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما آه، انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها ايه في نصرته يجي بعد موت النبي عليه السلام راح سيدنا حكيم بن حزام يحج فاول سنه خد معاه آه، 100 ناقه فنحرها واطعم فقراء الحرم في السنه اللي بعدها خد 1000 شاة فنحرها واطعم فقراء الحرم في العام الثالث خد معاه 100 عبد وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن فاعتقهم في يوم عرفه وقال اشهدك اني قد اعتقت رقابهم من اجلك وانت اولى بالمسامحه فاعتق رقبتي من نار جهنم وقبل ما يموت سيدنا حكيم بن حزام آلت إليه دار الندوة دار الندوة اللي كان بيقعد فيها المؤامرات يا جماعة ضد الإسلام لو تفتكر وكانت أكبر المؤامرات التي أقيمت في هذه الدار اللي هي مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيدبروا المؤامرات فيها لمقتل النبي سيدنا حكيم بن حزام فضلت الدار ديت تتوارثها الأجيال لحد ما رجعت لمين لحكيم بن حزام بقت بتاعته عمل إيه حب يغلق الستار على التاريخ الأسود بتاع الدار ديت فراح بيعها ب ألف درهم أو مئة ألف دينار حلو كده فلما باعها بمئة ألف قال له عبد الله بن الزبير قال له يا حكيم بعت مكرمة قريش فقال لا يا بني أو لا يا ابن أخي ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا تقوى الله أشهدك أني قد جعلتها كلها لله يعني الفلوس اللي أنا بعتها بها جعلتها كلها لله أبتغي بها دارا في جنة الرحمن جل جلاله يا سلام فشوف سيدنا حكيم بن حزام شوف كل اللي عمله ده كله ومات حين مات وانه لم اكثر قريش مالا لانه سمع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث جميل جدا للنبي هقول لك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه وتاني حاجة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة تالت حاجة ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الإنسان اللي يفتح على نفسه باب مسألة ويفضل يطلب من الناس وهو أصلا مش محتاج هيفتح على نفسه باب فقر عياذا بالله ولذلك كان من ضمن الأشياء اللي النبي كان يأخذ عليها البيعة البيعة حينما يبايع الناس كان يأخذ البيعة أن هم لا يسألوا الناس شيئا يا سلام حديث رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي إنه قال إن إحنا رحنا بايعنا النبي عليه السلام فكم من ضمن الأشياء التي بايعنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا فعلام نبايعك يا رسول الله قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا ثم أسر لهم النبي بكلمة يعني قال الثلاث حاجات دولت وبعدين قال لهم كلمة إيه بالراحة كده ثم أسر النبي بكلمة وقال ولا تسألوا الناس شيئا يعني النبي بينبه ايه ان المسألة دي مهمة جدا جدا ولا تسألوا الناس ايه شيئا صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فكان يسقط صوت احدهم على الارض فلا يسأل احدا ان يناوله الصوت هل يجوز بقى ان انا اخد من الناس من غير مسألة يعني من غير مطلب ممكن ممكن لو كنت محتاج وهو اللي جه يعرض عليك فخد مفيش مشكلة فمن اخذه بسخاوة نفس ايه بورك له فيه فعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني يا رسول الله فقال خذه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسرف له ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت فكله وإن شئت تصدق به والا فلا تتبعه نفسك لو انت بقى ما حدش دولك من نفسه ما تروحش تطلب من حد ايه حاجه فكان يقول سالم فكان عبد الله لا يسال الناس شيئا ولا يرد شيئا اعطاه احد ولذلك سيدنا ابو هريره على قد ما كان فقير جدا جدا جدا كان يقول لك ايه كنت لا أسأل الناس شيئا فإن أعطاني أحد شيئا قبلت وإلا فلا أسأل أحدا شيئا طيب رابع حاجة يا جماعة احنا قلنا وصية كم وصية أو كم هدية سبعة رابع حاجة وأن أصل الرحم وإن أدبرت حط بقى ألف مليون خط تحت كلمة وإن أدبرت لأن بعض الناس فاهمين إن أنا أصل الرحم طول ما أنا بقى أولاد عمي وأولاد خالتي وعمي وخالتي والناس دي كلهم طول ما هم كويسين معايا أنا زي الفل معاهم هيعملوا حاجه كده ولا كده الله الغني مش عايزه خالص لا مش هي دي صله الرحم ده صله الرحم اعظم اعظم درجه في صله الرحم ان هم نفسهم يبقوا مقاطعينك وانت اللي بتصلهم وهتشوف الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وبعدين ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر شوف الربط بين ايه ايمان بالله وايمان باليوم الاخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يا سلام ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الله تعالى خلق الخلق خد بالك بقى من المشهد الجميل ده حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم عملت ايه فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعه فقال جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يا سلام مشهد تاني جميل جدا يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم أيضا يقول الرحم معلقة بالعرش معلقة فين يا جماعة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله يا سلام خد بالك بقى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بيساله بيقول له انا عايز اخش الجنه وابعد عن النار قل لي حاجه كده مختصره اعملها النبي اختصر له كل ايه في اربع حاجات قال له ايه قال الرجل والحديث في الصحيحين قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاة وتصل الرحم يا سلام يا رابع حاجة إيه وتصل الرحم ويقول كما في الصحيحين من أحب وخد بالك الحديث ده نقف وقفة مهمة أوي من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه وفي رواية البهقي بسند صحيح فليبر والديه وليصل رحمه أذكر إن أنا حكيت لكم قصة أخ حبيبي ودي قصة حقيقية والله العظيم الأخ دوت فاتح محل آه، أحذية في إحدى المولات اللي موجودة فالمهم كان المبيعات بتاعته مثلا انا بدي مثلا رقم يعني كان المبيعات بتاعته مثلا حوالي ايه 500 جنيه كل يوم مثلا او كانت مثلا آه، 1000 جنيه اي حاجه مثلا فتذكر آه، ان ليه قريب وهو بقى له سنين ما بيزوروش سال عنه قالوا له ده أنا في مستشفى بيعمل عمليه جراحيه يعني. فقال طب اروح ازوره فقرا هذا الحديث فلما قرأ هذا الحديث قال سبحان الله من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره يعني يمد له في عمره فليصل رحمه طب أنا والله هعمل بالحديث ده عن يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا أروح أزوره بيقين إن شاء الله ربنا يزود رزقي لأن هو كان في الحالة دي في الوقت ده كان المحل بتاعه المبيعات بتاعته كانت بتبتدي إيه تنزل النص مثلا بيبيع ب 1000 لاقي المبيعات بقت ب 500 جنيه كل يوم مثلا خد هدية وراح زاير إيه قريبه ده أول ما راح زاره بعد ما خلص الزياره بيتصل بالشاب اللي شغال عنده في المحل ها يا فلان اخبار المبيعات النهارده قال له سبحان الله النهارده المبيعات والله اضعاف كل الايام اللي فاتت دي يعني لو بيبيع ب 1000 النهارده باع ايه ب 2000 قال سبحان الله جه في اليوم الثاني راح واخد هديه برضه وراح زاير نفس القريب ده في المستشفى وراح قعد معاه شويه بعد ما خلص القعده ديت اتصل بالشاب نفسه والاخ بيقسم لي بالله على صدق هذه الايه القصه يعني فاتصل بيه اخبارك ايه يا فلان قال له سبحان الله المبيعات زي امبارح مبيعات ضعف المبيعات في اليوم الثالث عمل ايه قال مش هزور اشوف ايه اللي بيحصل يعني في اليوم الثالث ما راحش فحصل ايه رجعت المبيعات للايه زي الاول 500 جنيه مثلا رجعت ايه نزلت النص في اليوم الرابع قال طب نتاكد بقى من الموضوع فراح خد هديه وراح لقريبه زاره فسال الشاب اللي شغال عنده قال له ما شاء الله المبيعات زادت النهارده طبعا بعد كده ما بطلش زياره سبحان الله فالشاهد من الموضوع ان فعلا ان الزياده بتكون حقيقيه يا جماعه ان لم يزد المال نفسه فبتزيد بتزيد البركه في هذا المال بفضل الله عز وجل ولذلك يا جماعه جاء التحذير التحذير والوعيد للي يقطع رحمهم النبي عليه الصلاه والسلام ايه يقول جل وعلا اولا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض خد بالك وتقطعوا ارحامكم ده ذكر الخاص بعد ذكر العام ما هي ال- قطيعة الرحم أيضا من الإفساد في الأرض فربنا ذكر الإفساد في الأرض ومن بينها قطيعة الرحم ثم خص قطيعة الرحم للتنبيه على خطورة قطيعة الرحم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم دول عقوبتهم إيه دولت أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عياذا بالله ويقول جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم في الآخرة بقى سوء الدار ربنا يعافينا فيكم ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم واحد يقول بقى وهي دي الحتة اللي احنا عايزينها واحد يقول بس أصل أنا قريب ناس مش كويسين أصلا يعني أنا حتى لو رحت أزورهم ما بيستقبلونيش كويس ولو سألت عنهم ما بيسألوش ولو احسنت اليهم هم بيسوءوا الي يبقى دي اصلهم ليه دولت ما يستاهلوش اقول لك انت بتعامل الله بتعمل العمل ليه لله انا ما بزورش ابن عمي عشان ابن عمي يزورني انا ما بجيبش هديه لابن عمي عشان ابن عمي هيجيب لي هديه ما بقدمش السبت عشان الاقي لحد انا بعمل الخير واحتسبه عند الله خد بالك يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابي ذر وان اصل الرحم وايه وان ادبرت مش وان اقبلت وان ادبرت حتى لو هم مش عايزيني لو بيعملوني احسن اسوء معامله ومش عايزيني اه برضه ايه اصل الرحم ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها وواحد بقى من الصحابه كما عند مسلم راح يشتكي للنبي نفس الشكوى اللي ممكن انت تشتكي منها قال له يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعون شوف الكلام واضح ازاي اصلهم ايه ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل عارف المل هو إيه؟ الرماد الحار كأنك بتسفهم إيه؟ الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يا سلام ايه وان اصل الرحم وان ادبرت فاضل ثلاث وصايا في عجاله سريعا الوصيه الخامسه والسادسه اظن الاثنين زي بعض اللي هي ايه وأن أقول الحق وإن كان مرا وألا أخاف في الله لومة لائم فالاثنين هنعتبرهم إيه وصية واحدة قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك إيه هم المفلحون وقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله طيب يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الزواج مسلم عن أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كلمة إن أنت تقول الحق ولو كان مرا الكلام ده يا جماعة ليه ضوابط أقول الحق بس بأذى أقول الحق بس برحمة أقول الحق بس بلين أقول الحق بس أعرف يعني إيه ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إيه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الآمر بالمعروف النهي عن المنكر مش أي واحد يسمع الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره ايه بيده يخش ايه اه يكسر الدنيا لا مش هو ده كلام محتاج انك تفهم قصد النبي عليه السلام وتفهم يعني ايه مراتب الامر المعروف يعني في منكر انت شايفه وانت على يقين ان انت لو قمت تغير المنكر ده هيترتب عليه منكر اكبر من المنكر يبقى النهي النهي عن المنكر هنا ايه واجب ولا مستحب ولا حرام يبقى حرام يبقى حرام ان انت تنهى عن المنكر في لحظه ليه لان انت على يقين على يقين انا بقول على يقين ان هيترتب على المنكر ده على تغيير المنكر ده منكر اكبر صح لا انما تعمل ايه توازن بين المصالح والمفاسد توازن بين المصالح والمفاسد ولذلك هذه المساله محتاجه ناس يفهموا الموضوع ده صح ويقدروا يطبقوه ايه صح عشان ما يفسدش من حيث يريد ان يصلح يعني على سبيل المثال لا الحصر ندي مثال بسيط النهارده انا لو شفت واحد مثلا لابس خاتم ذهب لبس الخاتم الذهب حرام على الرجال طب انا لو لقيت واحد لابس خاتم ذهب فانا عايز انكر عليه هذا الامر انا بنكر عليه ليه انا بكرهه انا ما بكرهوش انا بحب له الخير انا عايزه يسمع كلام النبي عشان يبقى ايه يبقى مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم ممكن واحد يحب ينكر فلا يستطيع ان ينكر باسلوب مهذب ممكن يجي يقول له ايه اللي انت لابسه في ايدك ده ده جمره من النار ده النبي قال يعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في يدي وممكن يخطف الخاتم من ايده ويتصرف تصرف مثلا معين وممكن الفعل يكون صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مقبول من النبي ولا يقبل منك انت خد بالك في فرق كبير جدا بين ان النبي يجي يقول لي النهارده اخلع دوت سمعا وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما تجيش واحد مثلا شاب صغير اصغر منك ب 20 سنه ولا ب 30 سنه يعمل معاك نفس الفعل لا يقبل منه الذي يقبل من النبي يقبل من النبي ولا يقبل من غير النبي صلى الله عليه وسلم لان رتبه النبي تسمح له ان يفعل في اي شيء صلى الله عليه وسلم فممكن ينكر عليك باسلوب يخليك تكره هذا الاسلوب ممكن انسان ثاني يجيبها لك باسلوب مهذب جدا ورحيم والله يا اخي انا من باب حبي ليك في الله ومن باب حب الخير ليك وان انا نفسي ربنا يجمعنا انا وياك في مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم فانا يعني ارى ان انا اسدي اليك نصيحه وان ما كانتش يعني تجد اي قبول عندك فاعتبر نفسي كاني بكلم نفسي وتسامحني والله والله يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وكذا وباسلوب رحيم و و فيقول لك والله انا ما كنتش اعرف وجزاك الله خيرا واديني خلعت القدر يا سلام شوف الاسلوب فاسلوب الانسان لابد ان يكون ايه يعني فيه شيء من الرحمه والادب وخصوصا ان انت لا تتعامل مع الناس سواسيا يعني معامله الكبير في السن غير معامله الصغير ومعامله الوزير غير معامله الغفير مش معنى كده ان احنا بنفصل دين لكن لا انزلوا الناس منازلهم اه يعني المفروض ان انت تنزل اي انسان منزلته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الكفار الكفار ويعطي كل واحد منزلته فكان مثلا يرسل الرسائل يقول مثلا إلى كسرى عظيم فارس أو إلى مثلا قيصر عظيم الروم وهكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم في داعة العقبة الثانية يا جماعة من حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من ضمن البنود بتاعة بيعة العقبة كان إيه؟ إن هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا في الله قولة الحق لا يخاف في الله إيه؟ لومة لائم دي كانت من ضمن البنود وكان الثمن هو الجنة ورضي الصحابة بالجنة طيب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجعل الفساد بينتشر في الأرض أنا وأنت لو سيبنا الغلط في كل مكان بينتشر الفساد هينتشر دائرة الخير هتضيق ودائرة الشر هتتسع وكل دوت هيجي علينا كلنا صح ولا انما لما انا وانت وانت كلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بس ايه بالضوابط الشرعية وبمعرفة مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمعرفة المصالح والمفاسد وان احنا نحاول بقدر الامكان نكون دعاة رحماء كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى هيعود بالخير على المجتمع يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا من الماء عايزين يشربوا مية كانوا يمروا على من فوقهم لازم يطلعوا فين على فوق فقالوا قعدوا يتكلموا بعد كده قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بدل ما نطلع فوق ونزعجهم طب ما تيجي نخرق ايه خرم صغير كده في قعر السفينة ونطلع المية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ولنجوا جميعا حتى بالك لو أنت النهاردة تركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاءنا بسبب هذا الأمر يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بإسناد حسن والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم يا سلام تعالوا نشوف يا جماعة حتة أو مسألة بسيطة جدا جميلة جدا ونشوف ندي ثلاث أربع أمثلة على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصعب الأشياء التي يعني ممكن يصاب بها الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أصعب الأشياء إن هو يكون بيأمر بالمعروف وما بيعملوش أو ينهى عن المنكر وهو واقع فيه بالك المشكلة دي يقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فيش عقل معقولة بتقول الناس صلوا وأنت ما بتصليش معقولة بتقول الناس ما تشربوش خمر وأنت بتشرب خمر ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وكان سيدنا شعيب بيقول لقوم إيه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة ده مثال جميل جدا بيوضحه لك النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان اللي هيأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في النهاية إيه ما بيعملش أي حاجة من اللي بيقول عليه يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار يترمي في النار الرجل ده عالم وده يتضح من سياق الحديث فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه سبحان الله ندي أمثلة بسيطة كده اسمعوا تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم أول مثال كان في عبد رقيق عند سيدي سيدي ده كان رجل عاصي لله ما كانش بيصلي ما كانش يعرف ربنا ما كانش يعرف طريق المسجد عمره في حياته ما سجد لله وهذا العبد كان مطيعا لله طب يعمل ايه عايز يذكر سيده عايز يذكر سيده يعمل ايه ففي يوم من الايام سيده ده قال له انا عايزك تزرع لي الارض ديت قمح قال له حاضر قال له هاجي لك في موسم الحصاد لان انا مسافر قال له ماشي مشي سيده من هنا وراح الغلام زرع ايه شعير جه سيده بعد شهر اثنين ثلاثه في موسم الحصاد جه لقى الارض مزروعه ايه مزروعه شعير قال له ايه ده اما امرتك ان تزرعها قمحا قال اجل يا سيدي قال طب ما زرعتها شعير ليه قال له والله لقد زرعتها شعيرا ورجوت ان يخرج الشعير قمحا خد بالك من الكلام قال امجنون انت انت مجنون بقى في حد يزرع شعير ويقول الشعير يطلع قمح قال له سبحان الله افتزرع شعيرا وترجو ان يخرج قمح او ان يخرج قمحا قال سبحان الله يا سيدي افتعصي الله وترجو رحمته افتعصي الله وترجو جنته فتاب هذا الرجل إلى الله جل وعلا فقال والله لقد ذكرتني بالله فلقد عدت إلى الله وأنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى يبقى عرف إيه؟ عرف إن إزاي يدخل له من مدخل يعني من أين تؤكل الكتب طيب ندي مثال تاني جميل جدا كان في واحد اسمه أبو غياث الزاهد هذا الرجل كان يعيشه في بخارى في يوم من الأيام كان معدي فلقى الغلمان بتاعة الأمير نصر ابن أحمد معديين وماسكين الأعواد والمعازف والطبل وعمالين بيغنوا في الشوارع فحب يؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر فرح ماسك العود مكسره وماسك الطبله مكسرها فالغلمان خافوا منه ايه وجروا على الامير قالوا له ده فلان الفلان اللي هو ابو غياث الزاهد عمل فينا كذا فراح الامير ايه استدعاه قال له تعالى اما علمت يا ابا غياث اما علمت ان من يخرج على سلطان يتغدى في السجن فقال أجل أعلم لكن أما علمت يا سيدي أن من يعصي الرحمن يتعشى في النار دي قدامي طيب فقال له الأمير من ولاك الحزبة الحزبة لإيه لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مين اللي خلاك أنت يعني إيه آه، متعين متوظف كده أن أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر شغال لوحدك أنت من ولاك الحزبة فقال أبو غياث الذي ولاك الإمارة يا سيدي فقال ولاني الإمارة الخليفة قال وولاني الحزبة رب الخليفة فالراجل عجبه الكلام قوي قال لا ده ما شاء الله غلام ايه ذكي جدا خلاص نستعمله اخليه رئيس هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فين في بلاد سمرقند قال خلاص وليتك الحزبه بسمرقند قال لا عزلت نفسي قال له ليه يعني انت تولي نفسك حيث تريد وتعتزل حيث تؤمر ايه يعني انت مش عايز تسمع كلام قال يا سيدي لأنك إن وليتني عزلتني مش عاجبك كلامي وإذا ولاني ربي لم يعزلني أحد قال له خلاص سل حاجتك اطلب اللي انت عايزه هديله دلوقتي قال حاجتي ان ترد علي شبابي انا كبرت في السن وعايزك ترجعني الشباب قال ليس ذلك الي ما اقدرش اعملها لك ليه حاجه ثانيه قال خلاص ان تكتب الى مالك خازن النار الا يعذبني في النار قال له برضه ما اقدرش عليها قال له طب خد الثالثه ان تكتب الى رضوان خازن الجنه ان يدخلني الجنه قال له برضه مش بتاعتي قال فإن ذلك كله مع الرب جل وعلا الذي هو مالك الحوائج كلها لا أسأله حاجة إلا أجابني إليها فخلى سبيله بإذن الله جل وعلا شفت الأسلوب والرب ما شاء الله أسلوب مهذب وفي نفس الوقت يستطيع أنه يلقى عليه الحجة من ضمن برضه المشاهد الجميلة جدا نختم بالثلاث مشاهد دولت كان في حاكم اسمه ابن طولون ابن طولون ده تاريخه كله تاريخ أسود عياذا بالله ابن طولون كان حاكما ظالما قتل من المسلمين 18 ألف مسلم بأبشع أنواع القتل أبشع أنواع القتل اللي هم عاملين له مسجد دلوقتي ده كان أبشع حاكم جاء هذه البلاد عياذا بالله قتل 18 ألف مسلم صبرا قعدهم كده من غير أكل ولا شرب لحد ما ماتوا ودي من أبشع أنواع القتل فقام عالم من العلماء اسمه أبو الحسن الزاهد وذهب إليه فقال له أيها السلطان لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله فاتق الله في دماء المسلمين فإنك, فإنك سوف تسأل عنها يوم القيامة عمل إيه؟ راح اتنرفز واتضايق وغضب وراح أمر بحبسه وراح أمرهم يجيبوا أسد ويجوعوه لمدة ثلاثة أيام ويخرجوه في حلقة زي قفص كده على مرأى ومسمع من الناس كلهم ويدخلوا عليه على أبو حسن الزاهد ده يدخلوا عليه الأسد عشان ياكله وبالفعل أبو الحسن الزاهد حطوه في القفص ودخلوا عليه الأسد بعد ما جوعوا الأسد ثلاث أيام دخل الأسد وكان أبو حسن الزاهد وقف يصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى والأسد يقرب ويشمشمه ويرجع ويقرب ويرجع ويقرب ويرجع لحد ما انصرف وخرج من الايه من القفص فتأذى هذا الرجل اللي هو ابن طولون ثم ارسل اليه فقال ما الذي حملك على ذلك ايه اللي خلاك يعني ما تخافش من الاسد قال والله يا سيدي لقد خفت من الاسد ولكن خوفي من الله كان اعظم من خوفي منه ثم خرج امر به فطرد فخرج من عنده فلما خرج من عنده ودخل المسجد اجتمع عليه الناس قالوا فيما كنت تفكر يا سيدنا انت بقى الامام بتاعنا كنت تفكر في ايه قال والله ما كنت افكر فيما فيه تفكرون ولا خفت مما منه تخافون وانما كنت مشغولا بشيء واحد وهو العاب الاسد نجس أم لا حتى لا يقطع صلاتي وأنا أسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى فحفظ الله فحفظه الله احفظ الله يحفظه مثال جميل جدا جدا لما دخل الحاكم العباسي الظالم عبد الله ابن علي دخل إلى مدينة دمشق وقتل 88 ألف مسلم لك أن تتخيل الأعداد دي شوف القلوب عامله ازاي 88 ألف مسلم قتلهم هذا الرجل الظالم ودخل بالخيول مساجد بني أمية ثم قال في تبجح من ينكر علي حد في الدنيا دي يقدر يقول لي انت بتعمل ايه قالوا لا نعلم احدا ينكر عليك الا رجل واحد واحد بس هو اللي ممكن ينكر عليك قال من هو قالوا الامام الاوزاعي قال اتوني به فلما ارسل هذا الرجل الامام الاوزاعي علم انه الابتلاء وانه اما ان يكون النجاح الذي ما بعده رسوب واما ان يكون الرسوب الذي ليس بعده نجاح فتكفن وتحنط ثم لبس ثيابه فوق الكفن ثم تطيب واخذ عصاه وخرج قال فلما دخلت قلت بعد أن لجأت إلى الله عز وجل قلت يا ذا العزة التي لا تضام والركن الذي لا يرام يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته حسبي الله ونعم الوكيل يا سلام فأول ما دخل قال فدخلت فإذا بالصمات قد وعدت وإذا بالسيوف المسلطة قد رفعت يعني بالبلدي مجهز له الوقفة أو القعدة إن هو داخل يتقتل يتقتل ومجهز له حتى المكان اللي هيتقطع عليه رقبته قال فأما أنا فشمرت عمامتي حتى لا يصيب أحدا دمائي ثم قال فلما وقفت بين يدي والله ما رأيته أمامي إلا مثل الذباب سبحان الله شوف الإنسان لما اعتصم بالله قال ما رأيته إلا مثل إيه الذباب هو قتل كم واحد 88 ألف مسلم قال فقال له أنت الأوزاعي قال أيوة أنا الأوزاعي قال ما تقول في هذه الدماء التي سفكناها ايه رأيك في اللي احنا عملنا ده كله قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فتلمض الرجل قال أما أنا فلقد جهزت رقبتي لنزول السيف عليها قال ثم قال لي مرة أخرى وما ترى في تلك الدور التي اغتصبنا والأموال التي أخذنا قال سوف يجردك الله يوم القيامة عريانا فيسألك عن الصغير والكبير والنقير والقتمير فإن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب قال فتلمض أما أنا فشمرت ثيابي حتى يقع السيف على رقبتي وإذا به فجأة يقول لي أخرج قال فخرجت فما ازددت إلا عزا وما ازددت إلا حبا لربي سبحانه وتعالى ومضى في طريقه في الدعوة إلى الله عز وجل إلى أن مات الإمام الأوزاعي فجاء عبد الله ابن علي هذا الحاكم الظالم جاء ووقف عند قبر الأوزعي وقال والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض مثل خوفي من هذا الرجل المدفون في هذا المكان والله كنت كلما رأيته كنت كأني أرى الأسد بارزا في مكانه يا سلام آخر مثل استدعى المندوب السامي الفرنسي في سوريا استدعى الشيخ عبد الحميد الجزائري فبيقول له ايه بيقول له اما ان تبتعد عن تلقين تلاميذك اصول الدين الاسلامي وهذه الافكار التي تبثها في التلاميذ والا فسوف اقضي عليك واغلق مسجدك وافعل وافعل وافعل فقال له الشيخ كلمه جميله قوي قال له ايها المسيو انك لا تستطيع ذلك قال كيف لا استطيع قال له الشيخ والله اذا كنت في عرس لو يعني انت هتمنعني من دروس المسجد خلاص اذا كنت في عرس علمت المحتفلين واذا كنت في مأتم وعظت المعزين واذا جلست في قطار علمت المسافرين واذا دخلت السجن ارشدت المسجونين وان قتلتموني الهبتم مشاعر المواطنين فخير لك ايها المسيو الا تتعرض للامه في دينها او لغتها يا سلام اخر حاجه يا جماعه من وصيه النبي عليه السلام نقولها في دقيقتين بسرعه كده وان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى حديث جميل قوي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة ليه من كنز الجنة يا جماعة؟ لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كأن العبد ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته بتشعر بالضعف والعجز أمام رب قادر عظيم قوي جبار سبحانه وتعالى ولذلك تيجي أنت بقى لما تيجي عند دعاء الاستخارة وبه نختم إن شاء الله والحديث رواه البخاري في دعاء الاستخارة أنت بتقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وهو ده السر في القضاء والقدر على فكرة يعني السر في القضاء والقدر هو ايه العلم والقدرة العلم ايه والقدرة والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ايه لا يعلمون لا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يؤول اليه الحال بمعنى انت النهارده فقير بعد سنه هتبقى غني مين اللي يعرف الكلام ده الله يبقى ربنا عارف الحال وعارف المآل هيقول امرك لايه لكذا ربنا عارف ان انت في الدنيا حالك كذا وفي الاخره هتخش الجنه مين اللي يعرف ده الله يبقى لا يكون لا يكون غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال ولا يكون غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد واضح كده يبقى ايه هي المساله في سر القضاء والقدر العلم والقدره يبقى اللهم اني استخيرك بعلمك ادي علم واستقدرك بقدرتك ادي القدره واسالك من فضلك العظيم ليه لسببين فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب حس في دعاء الاستخارة ده انخلاع بتنخلع من حولك وقوتك يا رب أنا ما أعرفش حاجة وأنت اللي تعرف كل حاجة يا رب أنا ما أقدرش على حاجة وأنت اللي تقدر على كل حاجة فأنت اختار لي انت اللي تعرف ايه اللي يصلحني وايه اللي يفسدني فانا ما اقدرش اختار لنفسي عشان كده ما ينفعش مسلم انه يعيش حياته من غير ما يستخير ربنا في اي حاجه الصحابه كان الواحد منهم يستخير الله عز وجل في شفع النعم في اكتر من كده في اي حاجه تستخير ربنا رايح تشتري ثوب استخير ربنا رايح تجيب اي حاجه بس ما ينفعش تستخير ربنا انت هتصلي ولا مش هتصلي لا الاستخاره تكون في ايه في الامور المباحه فاهم ازاي هتتجوز استخير ربنا هتشتري حذاء استخير ربنا هتعمل اي حاجه استخير ربنا هتبني عماره هتشتري عربيه في اي حاجه تستخير ربنا لانك بذلك ايه تنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوتي دي كانت سبع هدايا أو سبع وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ومن ثم للأمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نقبل هدية النبي صلى الله عليه وسلم وأن نمتثل كل ما جاء في تلك الهدية فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الرباط للإنتاج الإعلاني والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته